سعادة خبريني وين رضيت يا سعادة أطلب الصبر ويجيني يا حلم طول بعادة
خبريني وين أرضك يا سعادة أطلب الصبر ويجري يا حلم طول بعادة
يا سعادة
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ف والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله في الجو اللي احنا عايشين فيه اليومين دول في المولد اللي الناس عايشة فيه في المشاكل والمشاغل والهموم الجديدة في وسط كثرة الكلام عن الانتخابات وعن الأحزاب وعن الترشيحات وعن المحاكمات وعن الفلوس المنهوبة وترجع ولا ما ترجعش في وسط المولد اللي الناس عايشة فيه ده انت قلبك أين الله في حياتك فين ربنا فين الكلام عن ربنا فين ذكر ربنا فين حب ربنا فين عبادة ربنا فين الفرح والسرور بالله تشتتت القلوب وتفرقت الهموم وتمزقت العقول وكثر اللغط بالجهل وبالغلط ولا نجاة إلا بالله هذه البلد أيها الإخوة أكرمنا الله كرما بالغا كرم لا يتصور أن خطى الله بمصر خطوة اللي يشوف أحوال ليبيا اللهم فرج عنهم اللي يشوف أحوال سوريا اللهم اكشف عنهم البلاء وانتقم من الظالم اللي يشوف أحوال اليمن اللي يشوف أحوال حتى الجزائر يقول إيه أهو كده يقول إيه الحمد لله ده ربنا الله هو الذي دبر هذا الأمر افهموني لما دبر الله هذا الأمر وخطى بالمسلمين خطوة طيبة منها هذا الفتح فتح الدعوة احنا كنا بنحلم ان نشوفكم واقعد في وسطيكم القعده دي ولكن كانت تحول الحوائل حاج صلاح الفولي كان بيحارب سنين عشان يجيب شيخ ومش عارف يعمل حاجه الظروف كانت كده الحمد لله ربنا اكرمنا وانزاح الظالمين وانكشف المجرمين ومكن الله لاهل الدين بهذه الدعوة المباركة أن تنتشر وأن يسمع الناس وأن نراهم لكن لم يقابل المسلمون هذه النعمة بالشكر الحمد لله أن يسر الله إن الرجل مشي وإن الناس التانيين الدنيا طيبة لكن المسلمين الناس قبلوا نعمة ربنا أصل اوعى تفكر هو ده الغلط لما نيجي نتساءل ليه ليه الراجل الطيب ده اللي كان ليل ونهار خايف من امن الدوله وبيجري ويتخفى ويعمل ويسوي عشان يدعو مش عشان يعمل حاجه عشان يخطب ويدي درس ربنا اكرمه مك... بعد ما ربنا مكن له عايز يبقى عضو رجل الشعب يا عم ما تخليك في دعوتك وما تغيرش نيتك ولا تتحول عن شغلتك وانا بسمع النهارده الواد اللي اسمك ايه الواد عمر امامنا ربنا يكرمه صوته طيب إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك يا نهار ابيض الحواريين انت عارف الحواريين اللي هم مين طب انت لو قلت لي حواري يعني ايه هديك جنيه اصل انا من ايام الجنيه انتوا دلوقتي بتوع الالاف والملايين الحواري عارف يعني ايه يعني صياد صياد الحواريون بيقولوا كانوا صيادين لكن انا شايف غير كده انا شايف ان الحواريين اللي بيصطادوا الناس للدين مالك بن دينار كان يصلي ليلة في بيته فدخل البيت سارق مالك بن دينار بيصلي بالليل الساعة 2 3 بالليل قبل الفجر بساعتين واقف يصلي راح حرامي نط من على السور ودخل البيت فجال السارق في البيت يمينا وشمالا فلم يجد شيئا هيلاقي ايه عند مالك بن دينار يعني زاهد من الزهاد قاعد يلف في البيت ما لقاش اي حاجه فاراد ان يخرج فناداه مالك بن دينار وقال له والله اني استحي ان تدخل بيتي ثم تخرج من غير شيء فهلا توضات وصليت ركعتين قال لي الحرامي النصاب اللي ناطط من فوق السور قال له انا مكسوف والله انك تدخل وما تلاقيش حاجه تسرقها انا ما عنديش حاجه فانا اقول لك حاجه ما تتوضى وصلي ركعتين وقد فعل توضأ السارق وصلى ركعتين فأذن الصبح فخرج مالك بن دينار بالرجل في يده فقال فقيل له يا أبا يحيى من هذا تمشي مع سارق قال جاء ليسرقنا فسرقناه لله فدي شغل بعض الناس انه يسرق الناس لربنا آه يحشهم يسوقهم لربنا يسعد دي معنى كلمة حواري حواري يعني ايه بيصطاد الراجل السني الراجل الطيب ده اسمك يعمل حاج انت يا سني انت ها اسمك الحاج صلاح انت صلاح انت كمان ده انت كلكم صلاح صلى على رسول صلي اللهم اجعلنا من اهل الصلاح السني ده الحاج صلاح راجل طيب قاعد اهوك وبيسمع وبيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انت بتحلق دقنك ليه يا حاج صلاح لسه خايف من امن الدوله ما عادش فيه ربي دقنك بقى ما تحلقهاش تاني قول حاضر مش هتحلقها تاني طب احلف بس سرقناه هكذا الى الله انت شايب زي حالاتي قربنا نموت بقى فعايزين نقابل ربنا بيها لو قابلت النبي وانت ملمع كده والكلام لك يا جاره لو قابلت النبي وانت ملمع كده دقن وسنب تقول له ايه لما النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم تقول له ايه هتقول له ايه هيبقى شكلك وحش صح ها شكلك وحش قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشاهد الحواريين دول لما سيدنا عيسى قال من انصاري الى الى الله قال الحواريون نحن انصار الله الحواريين دول اللي بيصطادوا الناس لربنا هم اللي بيقولوا هل يستطيع ربك اللهم نجينا من الفتن ده بيدفعك يا ابني الى عدم الغرور اوعى تتغر انك سني اوعى تتغر ان انا ده انا بقالي 20 سنه في الطريق الى الله اوعى تتغر انك طالب علم ده انا حافظ القران كله اوعى تتغر ده الحواريين هم قالوا هل يستطيع ربك وبعدين بيطلبوا ايه بيطلبوا حاجه خايبه مائده مائده عايزين ده عايزين اكل يعني لما تطلبوا من ربنا تطلبوا اكل يا اخي ما الدنيا مليانه اكل شكلك وحش قوي وانت بتطلب حاجه هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده فالشاهد اردت ان اقول لما خطى الله بمصر هذه الخطوه كان المفروض ان يقابل المسلمون هذه النعمة بشكر عالي بشكر عالي أن نجتهد في أن نصلح حالنا مع الله وأن نشكر الله وأن نعبد الله وأن نصلح أخلاقنا وأخطاءنا وأن نوجه همتنا إلى إصلاح ذات بيننا لكي ينقل الله بنا خطوة أخرى فإذا بنا نختلف ونتشتت وتتقطع الأوصال ونهتم بالدنيا ونتنافس عليها وعايزين مائدة من السماء ليه كده لذلك أردت أن أقول لكم الليلة أيها الإخوة قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لابد أن نتغير لكي يغير الله ما كان قل لي طب ما احنا لما ربنا غير ما كناش اتغيرنا كنا وحشين برضه اقول لك قد ينعم الله على عبد بنعمة لا يستحقها ولكن من باب ابتلائه ليهديه الله ويأخذ بيده فإذا شكر العبد النعمة أتم الله له النعمة وإن أنكر النعمة أو غيرها سلب الله منه النعمة وصل المعنى ولا لسه طب صلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دايما نقول قد تدخل مرة في شارع مصر القديمة وأنا جاي كده شايف دكاكين البقالة الجميلة بتاع زمان بعيدا عن سوبر ماركتات الجديدة اللي هي بوظت الدنيا ممكن الشيخ محمد علي العجمي يدخل محل بقالة بالوجاهة والذهب ده فالراجل صاحب المحل يعمل ايه اهلا يا شيخ محمد عايز ايه قال له انا هاخد كيلو لبن بس المدام اتصلت بيا احنا بنقول الحاجه لكن محمد علي بيه هو يقول مدام بقى عايزه كيلو عايزين كيلو لبن يقول له طيب ده انا عندي جبنه رومي لسه جايه النهارده ده حاجة يعني قديمة دسم عالي دق بعد ما ده دي بس الزبادي بتاعنا لو دقته مرة علبة الزبادي دي ملهاش أخت ولا أخ طب دق حتة حلاوة طحينية ديت لسه جاية جديد الزنك ده لسه فاتحه بص ويدوقوا ده ويدوقوا دي ويدوقوا دي بعد كده محمد يقول له طب اديني كيلو حلاوه ب 25 جنيه وصلت ولا لسه قدامكم 100 سنه اهو كده ربنا سبحانه وتعالى قال الله والله يريد أن يتوب عليكم قال الله يريد الله أن يخفف عنكم كريم رد عليا كريم مين يشهد ان ربنا كريم معايا اه انا اشهد انه اكرم الاكرمين جل جلاله وانت ماشي في الطريق لربنا سبحانه وتعالى وانت ما تستاهلش لسه عيل ما عملش حاجه ها ابن يومين في الالتزام وربنا يدوقه شويه انس بالله وشويه رضا بالله وشويه فرح بالله وشويه آه شوق الى الله يدوقه زي الحلاوه حته حلاوه وحته جبنه كده لكن لو عايز كيلو تعمل ايه ادفع بقى اشتغل وانا اديك آه كنا بنتكلم عن الرضا بقالي سنة ابن القيم في منزلة الرضا في مدارج السالكين قال ستين عامل من العوامل التي تعين على الرضا او هي علامات للراضي كنا وقفنا عند الخامس والخمسين خمسة وخمسين ان الراضي اللهم اجعلنا منهم انت راضي عن الحاج راضي عن ربنا راضي بربنا الحمد لله رب العالمين اللهم رضنا واجعلنا من الراضين ان الراضي علامة الرضا ان الراضي أن الرضا يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله الراضي اللهم اجعلنا من الراضين مرضيش الناس بسخط ربنا أنا أقول الحق واللي عاجبه اهلا وسهلا واللي مش عاجبه هو حر مش مش موضوعي مش مشكلتي خالص ربنا خايف يعني في كثير من المسائل كده ودي مشكلة كبيرة ان النهاردة الشباب اللي بدأوا يتكلموا او الكبار حتى اللي بدأوا يهودوا ويدهنوا او يتنازلوا بيقولوا حاجات تناقض المنهج لما ربنا سبحانه وتعالى آه يقول رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولوا امرهم امراه ده انا اللي قلت كده النبي قال كده متاكد اه النبي قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم يجي واحد مش عاجبه الكلام ده انت بتتكلم انت عايز ترجعنا لعصر الحريم ده احنا وصلنا للقمر ده دلوقتي مش عارف تاتشر عملت ايه وقول قول ومش عارف مين عملت ايه ومين قالت ايه يا عم انا مالي ومال الكلام ده ده سيدنا النبي قال يبقى ايه على عيني وراسي من فوق هو ده قال لا ارضي الناس بسخط الله يبقى الراجل الطيب ده عرف ان بيع السجاير حرام لان التدخين حرام قول لي التدخين حرام اه التدخين حرام يعني شرب السجاير حرام اه حرام لا يا عم الشيخ مش حرام ده مكروه لا حرام قول لي دليل اقول لك الدليل قال الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لو جبنا السجاير سيجاره وخياره تحط فين الطيبات وفين الخبائث اوعى تحط السيجاره في الطيبات محدش عاقل يقول كده قول لي وهي مش من الخبائث طب ما هي طيبات يا خبائث هي مش طيبات تحطها فين بس ما فيش غير كده يبقى حرام بيعها حرام يبقى الراجل ده يقول بس انا لو ما بعتش سجاير في المحل المحل هيقف ده هو السيجارتين دول هم اللي ماشيين الدنيا لا ما ترضيش الناس بسخط الله قال الله وتجعلون رزقكم انكم تكذبون يعني انت مشغل اغاني عشان الزباين يجوا يعني انت بتطلب الرزق بمعصيه الله يعني انت بتبيع سجاير عشان الزباين تيجي بتفكر ان انت لما تعصي الله الزباين هتيجي مش ده الموضوع لا ترضي الناس بسخط الله مراتك عامله لك مشكله في البيت ليه بنتك عايزه تلبس النقاب ومراتك تقول لا مش هتلبسي النقاب غير اما تتجوزي هيجي لها ارسام منين الناس هتشوفها ازاي مش هتلبس وانت مش عايز مشاكل عايز تروح تنام وهي الزوجه مش هتسكت هتبقى ليلتها مش فايته طويله خلاص يا بنتي ما تلبسيش اللي... لا ما ترضيش زوجتك بسخط الله لما ربنا قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ها يدنين عليهن من جلابيبهن تبقى عندي خلصت هو النقاب يدنين الادناء من راسها لحد الارض كل ده متغطي ربنا اللي قال وسواء رضيت الزوجة او سخطت مش موضوعي فالراضي ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يبقى الراضي اللي رضي بالله ربا يعني مقسما للارزاق يرضى بشرع الله ولا يرضي احدا بسخط الله اثنين والا يذمهم على ما لم يؤته الله انت ضيق عليك في الرزق اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها ما جالكش رزق خلاص ده ربنا ده كل شيء بقدر وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله مش عارف هنقول الكلام ده وأجرنا على الله إن بعض الناس مفكر يقول لك الشباب هم اللي عملوا والواقع يشهد الكلام ده غلط الكلام ده غلط لا تحمد احدا على فضل الله يقول لي ما هم كانوا سبب برضه الكلام ده غلط انا قلت قبل كده امبارح قلت امبارح انه قد يكذب الواقع اسمع الحديث ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما راع في غنمه اذ عدا عليها الذئب فأخذ شاة فتبعه الراعي بعصاه حتى استخلصها منه عارف الحديث ده حاجة صلاح ولا أقول تاني أقول تاني بس ادفع صلى الله عليه وسلم احنا ما بنقبلش إلا الصلاة على النبي حد عندكم هنا معاه صلاة على النبي اديني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كان راعي بيرعى غنم وهو بيرعى الغنم فوجئ ان ديب جه خطف شاه وجري جري وراه بالعصايه هيضرب الديب الديب ساب الشاه خد الشاه ورجع فاستنقذ حتى استنقذها منه فلما اخذها الراعي ورجع اقع الذئب على ذنبه قعد على رجليه ونظر الى الراعي وقال أتسلب مني رزقا ساقه الله إلي فاندهش الراعي وقال سبحان الله ذئب يتكلم فقال له الذئب من لها يوم السبع إذ لا راعي لها غيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان تم قال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر الديب يتكلم هو الديب بيتكلم آه سيأتي على الناس زمان يتكلم كل شيء هيجي الزمن ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة تتكلم الأشياء قال حتى أن الرجل إذا خرج من بيته ثم رجع يخبره نعله وصوته عما أحدث أهله بعده هيجي يوم من الايام تخرج تروح الشغل وترجع الجزمه بتاعتك اللي في البيت اللي انت حاططها تحت الكنبه تقول لك ده انت لما خرجت مراتك عملت كذا وقالت كذا وفلان جه دخل البيت الجزمه هتقول لك والصوت هيقول لك ده من علامات الساعه شاهد هنا دي بيتكلم قال سبحانه وتعالى فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم فالدواب هتتكلم نحن نؤمن بهذا سيدنا النبي يقول صل عليه صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر نستفيد من دي إن الأمة كلها على قلب واحد الرسول يؤمن بهذا وابو بكر وعمر مش موجودين بس بيقول ان ابو بكر وعمر مصدقين اللي انا بقوله ده من غير ما يسالهم انت مصدق من غير ما يسالهم انت مصدق ويقولوا انا مصدق لا لا انا واثق انهم مصدقين يا ترى النهارده الامه دي على قلب واحد اللهم اجمع قلوب المسلمين اللهم قلب بين قلوبهم اللهم اصرف من بينهم نزغات شياطين الانس والجن اه ان يجتمع المسلمون على قلب واحد هنا تبقى دي الامه دي الامه حقيقه الشاهد اللي انا كنت عايز اسوقه انه قد يكذب الواقع الواقع لما يتكلم ممكن يكذب ازاي الديب لما خد الشاه والرئيس تخلصها منه الواقع كذب الديب بيقول له ايه أتأخذ مني رزقا ساقه الله إلي هو ده رزقك يا كذاب انت تسرق مني وتقول لي ده رزقك عشان كده الديابة يقولوا كده ده رزقي يسرق منك ويقول لك ده رزقي دين والرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم سمى الشيطان ذئبا قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية قال في الحديث الآخر ولكنه ضعيف في أول هذا الحديث الذئب الشيطان ذئب الإنسان فالشيطان ديب بيخطفك ويعلمك الكذب الديب كذب قال أتسلب مني رزقا ساقه الله إلي الديب كذب لما قال له من لها يوم السبع من راع غيري وهل ترعى الذئاب الغنم الصالحون يعملوا ايه ذو القرنين لما قالوا له ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا كان كان ممكن يعمل زي خالتك امريكا يقول له ايوه هعمل لكم سد ويحتل البلد لكن هو ما عملش كده عمل ايه قال أعينوني ها بقوة علمهم أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة ها آتوني شغلهم بقى شغلهم فتح لهم مصانع وخلاهم هم اللي يشتغلوا وهم اللي يبنوا آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ آتوني شوف بقى ايه آتوني انفخوا آتوني هو ده اللي عايز يساعدك يشغلك عشان كده انا قلت قبل كده عن معالجة ايام بقى ايام الجبن قال له انتم لا تأكلون الا الجبن قال له انتم لا تأكلون الا بذله كان الجبن والذلة في, في العهد الماضي أسأل الله أن يعز المسلمين بالإسلام وألا يعيد علينا ظلما أبدا أسأل الله ألا يظلم مسلم اللهم إنا نسألك ألا تمكن كافرا من مسلم اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم قلت علاج الخوف في نفوس المسلمين لأن المسلمين خايفين خايف يلتحي وخايف يصلي وخايف يخرج وخايف ناس خايفة علاج الخوف انظر س- ربنا جل جلاله كيف عالج الخوف في نفس موسى عليه السلام لما سيدنا موسى ربنا قال له ألقي عصاك ألقى العصا فإذا هي حية تسعى عمل ايه ولا مدبرا ولم يعقب خاف جري لما أراد الله أن يعالج موسى من الخوف خلاه باشر العلاج بنفسه خذها ولا تخف خذها اللي هي ايه لا الحية الحية خذها وهي حية امسكها وهي حية تبقى عصاية لكن طول ما انت شايفها بعينك تبقى ايه حية امسكها بايدك مباشرة العلاج بنفسك كتير من الشباب عايز المشايخ يحلوا له مشاكله وهو نايم لا لابد ان ت- تباشر علاجك بنفسك الشاهد يا اخو الرضا الا تحمد احدا على فضل الله الله يغضب إذا حمدت أحدا على فضله 56 أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها الراضي دايما أقول لك كده سيب نفسك لربنا واتبع ما يفتح لك من الأسباب ميزة آه، ذي القرنين ربنا يقول ايه وآتيناه من كل شيء سببا ها؟ فأتبع سبب ربنا فتح لك سبب دكان ترزق منه خليك فيه سبب فتح لك سكة سفر تسافر سافر فتح لك شغلانة خدام في الجامع اخدم لما ربنا يفتح لك سبب تعمل ايه امشي في السبب اللي ربنا فتحه لك و- وترزق ويبارك لك لكن المشكلة من سوء الأدب أن تترك السبب قبل أن يتركك السبب إنك أنت ت- يقيمك في سبب وأنت تعمل إيه تتطلع إلى غيره ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بكذا ما تبصش بقى على اللي عنده عربية ما تبصش على اللي عنده عمارة ما تبصش على اللي عنده أرض خليك عينك وهذه ميزة الرضا التي قلناها قبل ذلك أن الراضي ينعم الله عليه بالتمتع بالنعم واضح لا مش واضح اترجم اترجم بس عايزين نكسب منكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم القضية ان الواد الواد عبد الله ربنا رزقه بزوجة اتجوز لو هو رضي بزوجته دي هتبقى زوجته دي أجمل امرأة في العالم في عينيه لكن لو بص للنسوان مش هيرضى مش هيرضى مش هتعجبهم فالشاهد ان لما ربنا يدي انسان نعمة دي نعمة في نعمة تانية مكملة لها ان يمتعه بالنعمه ولتسألن يومئذ عن النعيم لما لم تتنعموا به ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بالسجود بس هو- بس هو مش مستمتع بالسجود لأن التنعم بالسجود دي إيه؟ نعمة تانية غير الأولانية وربنا أنعم علينا بالإسلام قولوا الحمد لله إنه يمتعك بالإسلام دي إيه؟ نعمة تانية غير الأولانية أنعم عليك بالسجود لأنك أنت بتقدر تسجد يا أما ناس ما بتقدرش تسجد ما بيقدرش يسجد في الأرض فمحروم من هذه النعمة أنت ربنا أنعم عليك بالنعمة دي مستمتع بها لكي تستمتع بها لكي تستمتع بها دي نعمة تانية شفت بعض الأعاجم وأنا كنت في مسجد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاتح المصحف وعمال أقرأ وال- وواحد أعجمي معرفش هندي آه، أهو يعني آه، باكستان من ال... من من الناس الاعاجم دول قاعد يعيط وعينيه تصح تب نعمه تانية غير الاولانيه انعم عليك بالسجود لانك انت بتقدر تسجد يا ما ناس ما بتقدرش تسجد ما بيقدرش يسجد في الارض فمحروم من هذه النعمه انت ربنا انعم عليك بالنعمه دي مستمتع بها لكي تستمتع بها لكي تستمتع بها دي نعمة تانية شفت بعض الأعاجم وأنا كنت في مسجد سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاتح المصحف وعمال أقرأ وال- وواحد أعجمي ما أعرفش هندي آه، آه، هو يعني آه، باكستان من ال- من من الناس الأعاجم دول قاعد يعيط وعينيه تصح تبكي ليه؟ قال كلام معناه إنه نفسه يمسك مصحف ويقرأ بس ما بيعرفش يقرأ أنت بتعرف تقرأ بس مش مستمتع بالنعمة دي فالشاهد ان الراضي هي دي مهمة جدا رؤية النعم لما اجي اسألك عن نعم ربنا عليك تقول لي عندك ايه من نعم ربنا مهما عديت وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها من نعم النعم ان يريك الله نعمه عليك انك تشوف النعمه شوفها ما بعض الاحيان يبقى النعمه عندك وانت ايه مش شايفها واخد معاه بالك معايا يا ابن العجمي ان سيدنا زكريا وقف في المحراب يقول يا رب اديني ولد يا رب انا نفسي في ولد اللهم ارزقنا اولادا صالحين يا رب ال- ربنا قال له خلاص ليك ولد قال له اجعل لي آية عايز علامة إن إنها حملت قال ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب أوحى إليه لقى نفسه فعلا العلامة جت إذا كان وهو في المحراب بيقول يا رب اديني ولد كانت مراته كانت حامل كانش حامل وهو عمال يطلب فانت ممكن تطلب اشياء والاشياء دي ايه عندك بس انت اللي مش شايف انت اللي مسؤول عن نعم ربنا بتبص على الناس اما أنت تنظر للي في ايدين الناس وناسي نعم ربنا عليك اللي قدام عينيك اللي بين ايديك مش متنعم بيها ولا مستلذ الاولاد دول نعمه وياما راجل عنده اولاد ومش مستمتع باولاده مش مستمتع مش متنعم بعياله اللهم انا نسالك ان ترزق المسلمين جميعا ذريه صالحه اللهم اجبر بخاطر المحرومين واعطهم ذريه صالحه يا رب العالمين الشاهد بيلوم القدر ولما يلوم القدر بيلوم المقدر بتلوم على ربنا انه ما ادكش بتلوم على ربنا انه ادى غيرك اكتر منك وهل يلام الله ها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلال الله فالراضي بالقدر لا يلوم القدر سبحان الله العظيم سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ك- قال أنس خدمت رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته ولولا مني أحد من أهله في شيء قال دعوه لو قدر لك قلت أنا الكلمة دي قبل كده أن رجلا من الصالحين طلب شيئا جايين للحاج صلاح عشان يساعدنا في بناء المسجد ده فبنقول له يا عم الحاج احنا جايين لك في حاجة بيقول له كده جئناك في حاجة رفعناها إلى الله قبلك فإن قضيتها كنت مأجورا مشكورا وإن لم تقضها لم تكن ملوما بل كنت معذورا صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا جايين بنطلب منك حاجه الحاجه دي مش في ايدك احنا طلبناها من ربنا فاذا قضيتها يبقى ربنا قدر انك تقضيه ما قضيتهاش ما انت معذور مش في ايدك الموضوع مش في ايدك الموضوع في ايد ربنا جل جلاله انا جاي لك عشان تشغلني لو شغلتني يبقى جزاك الله خير ما شغلتنيش يبقى ربنا ما قدرليش ان اشتغل انا جيت لك عشان الى اخره كل هذا ان تعتقد هذا ان المقدر هو الله وعايزين نختم على الحته دي اللي بنقول فيها اوعوا تفكروا يا مصريين اوعوا تفكروا يا مسلمين اوعوا تفكروا يا اهل السنه يا موحدين ان في حاجه بايديكم يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله فلذلك اذا اذا عملت في الاسباب فاعلم ان الاسباب لا تصنع شيئا انما ناخذ بالاسباب عبودية عبادة لأن الله أمرنا بذلك قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ولكن الأسباب لا تصنع شيئا إنما الذي يصنع هو الله عايز اللي عند ربنا اللي عند ربنا ما يجيش إلا بالطاعة ما بيجيش بالمعصية أبدا فلذلك لا تتوصل إلى ما عند الله بمعصية الله وإنما خذ بالأسباب في طاعة الله على مراد الله منك يكون لك ما تريد, ما تريد إذا أتيت مراد الله قلنا كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد أن تعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله أيها الإخوة أنا أحبكم في الله أنا أتساءل الآن قبل أن نخرج من هذا الدرس كيف حال قلبك مع الله كيف حال الرضا في قلبك ربنا شايف قلبك الآن يا عم صلاح ربنا شايف دلوقتي شايف الله يرى يرى ماذا يرى الله في قلبك الآن هي دي ايوه انت ايوه انا قصدي انت بتتلفت على مين هو انت ربنا يرى في قلبك ايه دلوقتي ماذا يرى الله في قلبك باتوا الليله دي كل واحد مننا يفكر يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي ربنا يحبني عليه ولا يكرهني عليه يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي ربنا يرفعني بيه ولا يطردني بيه يا ترى اللي ربنا شايفه في قلبي دلوقتي يديني بيه ولا يحرمني بسببه وانا لا استاهل في كل الاحوال عيشوا هذه الليله ماذا يرى الله في قلبك بعد ما تعرف طهر قلبك شيل كل اللي فيه خلي حاجه واحده ماذا تريد الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة آمين
ربي وين أرضك يا سعادة أطلب الطهر لجنيه يا حلم طول بعدها
يا سعادة